وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله انت قلبك عامل ايه مع ربنا لسه متقطع يا عبد العزيز اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم ازرع في قلوبنا حبك اللهم انبت في قلوبنا الشوق الى لقائك اللهم وسع قلوبنا للرضا بقضائك اللهم اجعل قلوبنا محلا لخشيتك اللهم اصلح قلوبنا اللهم ادم علينا نعمه هذا اللقاء ولا تحرمنا منها واكفنا شر الظالمين ورد عنا اذى المؤذين واعم عنا اعين المؤذين امين صلى الله عليه وسلم انا بحبكم في الله ودرس الظهر له ميزة خاصة في هذا الروقان لسه بادئين والعدد قليل فبتبقى حلوة بس أنا بشترط على اللي يحضر درس الظهر لازم يبقى معاه كراسة وقلم مش ورقة كراسة كراسات فين اللي هات لنا الكراسات والأقلام اللي هو جابهم هاتهم واللي ما معاش كراسة وقلم اديله كراسة وقلم وبعد كده ممنوع حد يجي درس الظهر إلا ومعاه كراسة وقلم مش ورقة كراسة كراسة دفتر آه، هنا مدرسة ربانية هنا مدرسة الربانية وهذا شرح وهذا لقاء الدعاء وفيه شرح كتاب كيف أتوب وكنا وصلنا في هذا الكتاب إلى قول قول المؤلف رحمه الله آه، أن الإنسان بينه وبين الله عشرة حجب والكلام عن الحجب كان سببه أن أننا نتكلم عن لماذا نتوب فذكرنا لماذا نتوب فرارا من العذاب والوحشة والحجاب نتوب لكي لا نحجب عن الله سبحانه وتعالى فذكرنا أن الحجب عشرة الحجاب الأول الجهل بالله والحجاب الثاني آه، البدعة والحجاب الثالث الكبائر الباطنة الكبائر الباطنة اللي هي معاصي القلوب الكبائر الباطنة سد ضخم بينك وبين ربنا حجاب كبير بينك وبين الله الكبائر الباطنة والكبائر الباطنة كما قلنا في اللقاء الماضي أكبر من الكبائر الظاهرة يعني الكبائر الظاهرة اللي هي الزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والقتل وكل دي كبائر إيه؟ ظاهرة الكبائر الباطنة الكبر والغرور والعجب والرضا عن النفس هقول لك دلوقتي مجموعة من الكبائر الباطنة هنقولها دلوقتي وكنا عملناها درس قبل كده بعنوان آه، آه، معاصي القلوب آه، أنا كنت وعدت في اللقاء الماضي آه، إن آه، هنوزع ورقة في وصف خلقته الشريفة صلي عليه صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله بعدنا أن نصورها وهنوزعها ومش هقراها عشان ما نض- ما ناخدش وقت ال- الدرس لأن احنا قلنا الدرس قبل كده بس إن شاء الله الحاج عمرو بإذن الله تعالى المرة الجاية هيجيب لنا اسطوانة عليها الدرس ده احنا كنا قلناها مرة في التلفزيون وقلناها مرة في درس فهات لنا بتاع التلفزيون ان شاء الله اللي هي ايه آه، قلنا وصف خلق وصف سيدنا النبي صلي عليه عشان لما حد يبعت لنا ورقه يقول انا شفت سيدنا النبي في المنام نقول له ايه انت شفته كده لو شفته كده يبقى انت شفته ما شفتوش كده يبقى مش ده النبي الشيطان ضحك عليك وقال لك ايه انا النبي وهو مش النبي صلى الله عليه وسلم قول لي ده الرسول صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال آه، ان الشيطان لا يتصور بصورتي هي الصوره دي اللي انا هديها لك الشيطان ما يقدرش يتصور بها لكن ممكن يجي لك في صوره جميله يعني ممكن الشيطان يجي لك في ايه وشه منور ولحيته بيضه وجميله وطويله ده مش النبي لان النبي لحيته ما كانتش طو... ما كانتش بيضه صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك ده انا شفت سيدنا النبي حليق والله واحد قال لي كده انا شفت سيدنا النبي وقال لي انا النبي قلت له عمر النبي ما يجي لك حليق ازاي يبقى ده مش النبي شفت النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه خضراء مش سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الى اخره فهنوزع ان شاء الله ال- الورقتين دول راح احمد يطبعهم بحيث ان انت لما و- والورقتين دول برضو حاولوا ان ايه على قد ما تقدر اطبع منهم نسختين ثلاثه خمس نسخ واديهم لحبايبك على اساس الناس كلها تعرف وتتصور شكل النبي لان المجرمين اللي رسموا سيدنا النبي ال- ال- الظلمه الكفار اللي هم رسموا الرسوم المسيئه رسموا صوره وحشه فانا عايز صوره النبي تبقى في مخيلتك صوره ايه؟ جميلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، في ليلة أضحيان فجعلت أنظر إليه وإلى وإلى القمر أهو أجمل أم القمر فكان الرسول أجمل من القمر صلي عليه صلى الله عليه وسلم عايزين برضو آه، أنا بحبكم في الله وحاسس إن أنا اليومين دول م... م... يعني عايز أقول لكم كل حاجة عايز الحق اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه ويعجل لي بذلك الشاهد ايه عايز اقول ايه ان ال- عايزين نتعلم من اصول الاسلام العظيمه ودي من زمان وانا عايز اعمل خطبه عن اصول الاسلام العظيمه من اصول الاسلام العظيمه ألا تسأل الناس شيئا لا تسأل الناس شيئا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك يعني لو أنت قاعد على الجمل والصوت الصوت العصاية اللي في إيدك وقعت في الأرض ما تقولش لحد ناولني لا تسأل الناس شيئا ما تقولش لحد ادوني حاجة لا تسأل الناس شيئا ده أصل دي عزة المسلم بالله إذا سألت فاسأل الله كان أحدنا لا يستحي أن يسأل الله في شسع نعله يعني شوف الجزمة بتاعتك اتقطعت تقول يا رب جزمة اتقطعت يا رب أنا نفسي أصلحها هتلاقي واحد جاي بيقول لك أنت لابس جزمة مقطوعة ليه؟ خد جزمة جديدة قادر كريم بس خلاص ما تسأل ما تطلبش من الناس ما تطلبش من الناس عشان كده قلنا ان من علامات الاخلاص انت اسمك ايه محمد انا عايز اتعرف على الناس بتوع صلاه الظهر دول واخد بالك يا مصطفى ان ان الانسان قلنا من من اجل تحقيق الاخلاص ان لا يكون في قلبك طمع انا كنت بقول من اثار الاحداث السيئه في الثلاث سنين اللي فاتوا ان الناس كلها بقى عندها ايه طمع اللي طمعان في السلطه واللي طمعان في الفلوس واللي طمعان في المنظره والشهره وال- والظهور واللي طمعان كل الناس طمعانه طمع طمع الطمع ده مما يكرهه الله الطمع ابن القيم بيقول ايه فاذا رمت الاخلاص فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس أنا في إيدي الكتاب ده متن العقيدة الطحاوية مش عايز يقع في نفسك يا ريت الشيخ العرمي يحذف لي الكتاب ده ما يقعش في نفسك دي ما تطمعش فيها اقطع الطمع وإنما يا رب ابعت لي نسخه اقطع الطمع مما في ايدي الناس اذا رمت قطع الطمع خد يا احمد يا شبك النسخه دي اذا رمت الطمع اذا رمت ذبح الطمع اكتب المعلومه دي اذا رمت ذبح الطمع فاذبحه بسكين الياس مما في ايدي الناس والذي يسهل عليك ذلك أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم يبقى عشان تذبح اليأس تعرف إن الحاجة اللي في إيد محمد حسين دي مش في إيده دي في إيد ربنا لأن هو إيده وعقله وعينه وقلبه بإيد ربنا عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه قال إيه والله أنا لا أعطي أحدا ها ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم والله يعطي هو أنا بدي حد حاجة اللي بيدي ربنا أنا عايزك تزرع دي في قلبك ازرعها في قلبك ما تطمعش في حد ما تطمعش في حاجة في ايد حد ابدا خلي طمعك كله في الله واي انسان اي انسان حتى لو ابوك هيحس انك طمعان فيه هيزهق منك الا الله لما يحس انك طمعان في اللي عنده يديك لما يرى استغفر الله تبت الى الله غلطت كلمه يحس دي غلط وانما اقول ايه ان ربنا جل جلاله لما يرى من قلبك لما يرى منك انك تطمع فيما في يده يعطيك وبسخاء يمين الله ملآه لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار كريم إذا سئل أعطى وأعطى ها؟ بغير حساب بغير حساب يعطي بغير حساب جل جلاله الله الكريم آه نيجي بقى لموضوع الكبائر الباطنة على فكرة من الكبائر الباطنة الطمع اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم من على مرضى المسلمين بالشفاء اللهم اشف المصابين من المسلمين وفك أسر المأسورين وارحم الميتين واحمي ظهور المسلمين آه، الكبائر الباطنة خطيرة يقول ابن القيم عليه رحمة الله خلي بالك يا عم أشرف بين العبد بين القلب وبين الرب مسافة بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي هذه المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب وعلى القلب أن يصل إلى الرب فقد تجد الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير الصدقة ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء إن الإنسان ممكن يبقى بيصلي كتير بس الصلاة مش واصلة لقلبه يعني الواحد النهارده هو ساجد لولا مخافة المشقة عليكم الواحد مش عايز يرفع راسه ليه؟ لأن عمال أحاول سبحان ربي الأعلى ما وصلتش لسه سبحان ربي الأعلى ما وصلتش سبحان ربي الأعلى عشان توصل حاجة لقلبك قبل ما ترفع راسك يعني وانت لو سجدت مفيش حاجة وصلت قلبك ورفعت يبقى عملنا ايه؟ ولا حاجة فعشان كده بقول انك خليك حرا- حريص اكتب المعلومه دي كده واعمل عليها دايره عندك وصول العمل الى القلب وصول العمل الى القلب انك انت تبقى حريص جدا ان حاجه توصل لقلبك ركز في دي انك انت وانت بتعمل ان حاجه توصل لقلبك وانت ساجد ت- تسبيحه توصل لقلبك وانت واقف ايه توصل لقلبك وانت رافع تحميده توصل لقلبك خليك حريص وانت بتقرا القران ايه توصل لقلبك وانت ماشي في الشارع نار عينك تقع على حاجه تقول سبحان الله حاجه توصل لقلبك خليك حريص ان حاجه توصل لقلبك خزن في قلبك خير خلي في حاجه توصل قلبك اي حاجه توصل قلبك الم- المشكله الكبيره انك انت العمل ما يوصلش قلبك طب العمل ما يوصلش القلب ليه ما انا قاعد اقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى مش واصله ليه مش واصله ليه لان في حجب في حجاب موضوع القلب مش مخلي حاجة توصل من الحجب دي ايه معاصي القلوب ان يبقى قلبك عاصي قلبك عاصي من معاصي القلوب الشك والشرك والكفر والنفاق قول لي الحمد لله احنا مسلمين وموحدين بالله قولوا لا اله الا الله ما قلتش لا اله الا الله يا سني لا اله الا الله لا ده المشكله الكبيره ان ممكن تبقى مسلم مشرك في وقت واحد قال الله وما يؤمن اكثرهم اكثرهم مين اللي بيقول ده ربنا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الا وهم مشركون مؤمن مشرك عشان كده من عقيدتك من عقيدتك عقيدة أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وإيمان وكفر وإيمان وشرك وإيمان وفسق يبقى مؤمن فاسق مؤمن مشرك مؤمن كافر مؤمن وممكن اه ممكن ربنا اللي قال كده وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فممكن تقول انا مسلم وموحد بالله وفيك شرك في موجود في قلبك فالشاهد ايه هنا ان احنا عايزين آه، جزاك الله خير عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا دي انت يا سني يا اسمر اللي بتضحك انت بطل لعب ربنا يهديك والسامعين الشك ان يقع في قلبك ذره شك المشكله الكبيره في ايه مش الشك في وجود الله ممكن الشك في قدره الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها هو ممكن ربنا يحيي البلد دي بعد ما بعد ما حصل كده إن يقع في قلبك هو الظلمة دول ممكن يوم يمشوا ويمكن للدين تاني ممكن يعني إذا وقع في قلبك ذرة شك شك في ده دي من معاصي القلوب الكبيرة شك انك انت ت- تطلب حاجة اي حاجة ايا كانت وتشك ان ربنا ان هيعطيك ده شك قال رسول الله قال الله في الحديث القدسي من علم اني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له كتير بيجري على لسنة الناس معقولة ربنا هيغفر لي كل اللي أنا عملته ده ده أنا عملت بلاوي كبير يحب أن يغفر لو علم صدقك هيغفر لك لا تشك لذلك لما أقول الشك اوعى تقول لا احنا الحمد لله مش شاكين احنا موحدين بالله لا اله الا الله انا اؤمن بوجود الله لا ده انت بتيجي عليك احوال كتير بتشك قولي لا ده مش شك ده انا قصدي هي عند ربنا شك ادام شاف من قلبك دي تبقى شك معاصي كبيره الشرك والشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل عارف النمله السوداء لما تمشي بتدب على الارض حد يسمع دبه النمله الا الله اوعى في القلب كده الشرك خفي الشرك خفي وجلي الشرك كبير وصغير الشرك لذلك للاسف الشديد ان بعض الناس مش مش مقدر هذا الامر قدره قدر الشرك ده سيدنا ابراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صباحا ومساء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. صلى الله عليه وسلم. فلذلك خاف على نفسك من الشرك. الشرك ممكن يبقى في نظره تشرك نظره واحده تبص بصه كده معنى البصه دي إذا عظم عندك أحد كعظمة الله شرك نقول دايما وقوموا لله قانتين انك تقف كده لاي حد بقى غير الله ده شرك سواء تقف كده اهو لشخص او لعلم او ل... لاي حاجه في الدنيا قيام قانت كده لله ما تقومش القومه دي لحد تاني اذا عملتها لحد تاني يبقى شرك لان الشرك هو صرف شيء مما يحبه الله ويرضاه لغير الله ان تصرف شيئا مما امرك الله به وتعبدك به لغيره يبقى ده شرك اذا ربنا شرع لنا الطواف حوالين الكعبه فالطواف حوالين مقام من المقامات الاولياء شرك ليه لان ده خاص بالكعبه تقبيل الحجر الاسود اذا قبلت اعتاب شيء تاني شرك اذا وهكذا وهكذا اللي ربنا امر بيه امرك بالسجود سجدت لحد تاني شرك امرك بالدعاء دعيت حد تاني شرك اكتب ورقه اكتب ورقه لذلك احذر الشرك ابن القيم يقول التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه كأبيض ثوب يكون تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة كلمة لما جم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا نستغيث بك من هذا المنافق قال إنما يستغاث بالله وليس بي قالوا ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله فحسب قال ومن يعصيهما قال بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعصي الله ورسوله دقة في الكلام كلمة واحدة شرك تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية اوعى تشرك وأنت لا تدري شك شرك الكفر عياذا بالله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية إيه؟ يقول وه- وقد كفرهم شوف أبو بنو القوم من الصحابة أسلموا وآمنوا وصلوا وهجروا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله وكفروا كفرهم الله لا تعتذروا ها؟ قد كفرتم بعد ايمانكم ربنا اثبت انهم كانوا مؤمنين لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه الشاهد ايه ما تأمنش الكفر دي معاصي ال- الكبائر الباطنة اللي قلنا إنها آه، من معاصي القلوب التي تحول بين العبد وبين الله سبحانه وتوبوا إلى الله